مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا عايز اتامل معكم في هذه الليله في الايه اللي بتقول من يحب نفسه يهلكها من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه من اجل يحفظها الى حياه ابديه فايه هي المحبه الحقيقيه للنفس وايه المحبه الخاطئه للنفس كل انسان بيحب نفسه لا يوجد انسان لا يحب نفسه وربنا يعرف كده وربنا يحب انك تحب نفسك بدليل انه قال تحب قريبك كنفسك تحب قريبك كنفسك يعني تحب قريبك زي ما بتحب نفسك فايه هي محبه النفس بالذات يعني محبة النفس يعني تسعى لخير النفس وسعادتها كل واحد يقول أنا عايز أبدي نفسي عايز أحقق ذاتي له طموح عايز يرفع نفسه إلى آخره لكن في طرق خاطئة الإنسان بيلجأ إليها في بناء نفسه وهي بتضيعه يعني أول طريقة خاطئة في محبة النفس إنك تحب النفس بأنك تعطيها لذتها ومتعتها وللأسف تعطيها اللذة عن طريق لذة الحواس ويبقى بالشكل ده محبة جسدانية للنفس لا تفيد النفس بشيء المحبة الجزدانية للنفس ممكن تقود للشهوة وممكن تقود لخطية شهوة الجسد وشهوة العين ممكن المحبة الجزدانية للنفس تتعبك في الصوم المحبة الجزدانية للنفس تمنعك من السهر والتعب من أجل الله المحبة الجزدانية للنفس ممكن إنك تسلك فيها كما سلك سليمان الحكيم في سفر الجامعة إصحاح اثنين متع نفسه على آخر ما يمكنه فقال إيه عظمت عملي بنيت لنفسي بيوتا وغرست لنفسي كروما وعملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر عملت لنفسي برك مياه لتسقى بها المغارس إلى آخره قنيت عبيد وجواري إلى آخره وجمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان واتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات إلى آخره ومهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهما في إنسان بيفتكر أنه يحقق نفسه ويبني نفسه أن مهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهما إيه اللي استفاده سليمان من كل هذا الباطل الأباطيل الكل باطل زي الغني الغبي لما قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأقول عندك يا نفسي خيرات كثيرة لسنين عديدة فربنا قال له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك فهذا الذي أعددت لنفسك لمن يكون يبقى الإنسان اللي عايز يحقق ذاته لا يحقق ذاته عن طريق اللذة لأن اللذة عابرة العالم كله يبيد وشهوته معه ويبقى بالشكل ده بيظن انه بيحب نفسه وهو بيهلكها ادي كده المسيح لما المسيح بيقول من يحب نفسه يهلكها معناها من يحب نفسه محبة خاطئة يهلكها دي محبة خاطئة هي المحبة عن طريق اللذة لذة العالم رفاهية الحياة متع الدنيا نعيم الحواس محبة خاطئة في إنسان ينتقل من المحبة النفس بالحواس إلى المحبة بالفكر فما لا يدركه بالعمل يدركه بالفكر فيلذذ نفسه بالفكر يعني ايه يلذذ نفسه بالفكر يعني كل ما يريد ان يتمتع به يغمض عينيه ويالف حكايات وقصص وخيال واحلام يقظه وانا هبقى وابقى واعمل واعمل واتمتع واتمتع وممكن يغرق في هذا الفكر بالساعات ويلذذ نفسه بالفكر مثال هذا الناس المحرومين بالعمل آه عوضوا نفسهم بالفكر زي المثل اللي يقول ان الجعانه تحلم بسوء العيش يعني احلام يقصد وبهذا الشكل ممكن ان يسرح الخيال والانسان يمتع نفسه بالخيال تلميذ مش مذاكر وما عندوش مجموع يدخله اي كليه فيقعد بينه وبين نفسه ويتخيل انه طلع الاول والكليات كلها مفتوح امامه ودخل وبقى وارتفع وارتقى وبعدين يصحى يلاقي نفسه مش مذاكر بيمتع نفسه بالفكر والخيال نوع من المتعه اللي اكتر من المتعه الحسيه لأن مجاله غير محدود بيسرح في خيال غير محدود ويتصور تصورات لا يمكن إنها تتحقق في الواقع ويبقى سعيد جدا ويبقى سعيد جدا وساعات من النوع ده نوع من المجانين في مرض يسموه البارانويا في البارانويا ده يفتكر انه بقى وبقى وبقى وبقى وبقى زي مرة بعض من طلبة كلية الطب زاروا مستشفى الأمراض العقلية عشان يشوفوا يعني الأمراض دي فلقى واحد بيقول إن هو رسول الله وقعد يدعو الناس لرسالته و... وبعد ما خلص لقوا مجنون تاني قاعد ساكت عاقل كده فقالوا له ما جيتش ليه تسمع معانا العظة اللي ألقاها رسول الله قال لهم اوعوا تصدقوه انا لا ارسلت ولا حاجه يا اولاد مش كده انتوا بتسقفوا على الجنون هو بيتخيل ففي ناس كتير بالشكل ده يلذذ نفسه بالحواس وحينما لا يجد نفسه في الواقع يجد نفسه في الخيال حينما لا يجد نفسه في الواقع يجد نفسه في الخيال ويفتكر ان هو بيمتع نفسه بالقصص الخياليه دي انه بقى وبقى وبقى الى اخره لكن برضه دي متعه خياليه لا يوجد لها وجود حقيقي ما توصلش الناس لحاجه لكن مجرد اشباع مجرد اشباع بالفكر ففي واحد بياخد اشباع بالجسد وياخد اشباع بالفكر فيه انسان يفكر انه يحقق ذاته بالعظمه يعني يجد نفسه حينما يكون عظيما اول واحد وقع في النوع ده الشيطان كما ورد عنه زي ما قلت لكم في اشعياء 14 ايه 13 و14 قال اصعد الى السماء أرفع كرسي فوق كواكب الله أصير مثل العلي أصبح زي ربنا فافتكر أنه يجد نفسه بهذه العظمة وبهذه العظمة سقط إلى أعماق الهاوية وضيع نفسه إذا كنت عايز تجد نفسك لابد أنك تسلك في الطريق السليم اللي يوصلك العظمة مش هي اللي توصل الإنسان بهذا الأسلوب أغرى أبوين الأولين آدم وحواء قال لهم تصيران مثل الله عارفين الخير والشر بالعظمة دي ضيع نفسه وضيع غيره برضه من أمثلة هذه العظمة الناس اللي أرادوا أن يبنوا برج بابل ويقول لك نرتفع لغاية لما نوصل للسماء وربنا بلبلهم ولا طالوا لا السماء والأرض الإنسان اللي عايز يبني نفسه بالعظمة بيقصد العظمة في العالم وليس العظمة الروحية العظمة الروحية يصل إليها الإنسان بالاتضاع زي ما قال المسيح كل من يرتفع يتضع ومن يتضع يرتفع الشخص اللي عايز يرفع نفسه لا يلجأ إلى العظمة العلمانية اللي بيحاول يلجأ للعظمة العلمانية ما أسهل إنه يدخل في حروب وفي منافسات ممكن تضيعه وتضيع غيره من أمثلة كده أبشالوم أبشالوم اللي أراد أن يصل إلى العظمة فيه ولو إنه ياخد مركز أبيه داوود في حياته وقام بحرب ضد أبيه داوود وكانت النتيجة أنه ضيع نفسه وما استفادش حاجة لكن إنسان بيفكر أنه يبني ذاته كل واحد في العالم عايز عايز يبقى عظيم إن ما وجدش نفسه عظيم في المركز يحاول أن هو يبني نفسه بعظمة في الكلام يعني يمدح في نفسه ينبسط من مديح الناس يشعر انه بيبني نفسه بالعظمه وبرضه دي ما توصلش من يحب نفسه يهلكها يوحنا المعمدان اللي قال ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص صار اعظم من ولدتهم النساء العظمه لا تاتي بالارتفاع انما تاتي بالاتضاع واحنا بنقول عن ربنا الساكن في الاعالي والناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض لكن الناس بيفكروا كده وحروب العظمة ياما ضيعت ناس في إنسان بيحاول يبني نفسه عن طريق الصراع والعراق تلاقي أشخاص شعلة بالنار كل عملهم إنهم يهدموا ويحطموا ويقولوا ده غلط وده غلط ويفتكر انه صار من الزعماء اللي بيقول على الكبار انهم غلطانين بيفتكر يبني نفسه كده ناس يفتكروا والعجيب ان هؤلاء الذين يحطمون البنائين لا يبنون شيئا كل هدفهم في الحياه هو الصراع ويشعر ان هو بقى بطل لانه قدر يحطم فلان وقدر يدوخ فلان وقدر يضيع فلان الشعور بالبطولة زي الطرزان يقفز على الجبال وينزل ويضرب ده ويضرب ده زي العيال اللي ينبسطوا من الروايات السينمائية اللي فيها ضرب نار وفيها موت وفيها قلب عربيات وفيها نط من على الجبال والواد البطل ويسموه البطل اللي بيضرب ده وبيعور ده ويوقع ده واخد بالك اللي بيسموه الطبع الناري في ناس من الطبع الناري يبني نفسه فوق جماجم الآخرين يقول لك فلان ده أنا هعرف أوقعه فلان ده أنا هعرف أضيعه فلان ده يا ما يشوف مني وبالشكل ده يظن أن هذه هي البطولة في تحطيم الآخرين نوع بيفتكر أن يبني نفسه بهذا الشكل ويقول لك انا باستمرار اخذ جانب المعارضه عارض يا عم على كيفك ولازم اعمل واسوي اعمل يا عم وسوي طب وبعدين وصلت لفين ولا حاجه بنيت ايه ولا حاجه خدمتك الايجابيه ايه ولا حاجه بيفتكر انه بيبني نفسه وهو بيضيع نفسه زي الطفل المشاكس في الفصل تلاقي تلميذ عايز يوري ان هو ظاهر انه يعكس المدرس ويخلي المدرس يتنطط كده ومش عارف يروح فين والعيال يكونوا مبسوطين شايف مفيش حد قدر يدوخ المدرسين قد الواد جرأة شجاعة بطولة قوة هذا النوع موجود في العالم للأسف وممكن أحيانا يوجد في الكنيسة وممكن يوجد في الخدمة ممكن يوجد في أي حتة عشاق البطولة والجرأة وتحطيم الآخرين طبع ناري مشاكل وممكن تلاقيه في كل مكان آه، ويقول لك أنا أنا رجل مقاتل هيتر هيتر مقاتل يعرف يحارب حياتي كلها حرب هل الحرب توصل ياما ناس ضيعوا نفسهم في الحروب وانتهت حياتهم على ما فيش ولما يطلع الواحد لربنا يقول له عملت ايه على الارض ولا حاجه العجيب ان التحطيم اسهل من البناء والهدم اسهل من البناء الهدم اسهل من البناء على راي المثل اللي يقول البير البير اللي يحفره العاقل في سنه يقدر يردمه الجاهل في يوم سهل سهل عمارة يبنيها واحد عشرين دور في مدة طويلة ويجي إنسان جاهل بقنبلة ينزلها له الأرض ما تاخدش ربع ساعة الهدم سهل لكن الإنسان الذي يريد أن يبني نفسه لا يجوز أن يبني نفسه على هدم الآخرين ولا يجوز أن يجد راحته في تعب الآخرين الذي يبني نفسه مفروض ان يبني نفسه بناء روحيا ينفعه في الابديه في نوع تاني من الناس اللي يحبوا انهم يبنوا نفسهم يقول لك ابني نفسي بالحريه يعني ايه بالحريه زي بعض البلاد في الغرب الشاب اول ما طلع كده لا ابوه ليه سيطره عليه ولا امه ليها سيطره عليه ولا المدرس ليه سيطرة. هو حر حر يفعل كما يشاء يقول لك انا ابتديت اشعر بنفسي عن طريق الحريه يقصد بالحريه الحريه الخارجيه وليست الحريه الداخليه الحريه من بره يعمل زي ما هو عايز مش حر من جوه تحرر من رغباته تحرر من شهواته تحرر من اخطائه تحرر من عاداته السيئة لا يقصد الحرية الخارجية من النوع ده ياما ناس ضاعوا الشباب اللي بيشرب سجاير ما هو شعر بالحرية اللي بيخش في الإدمان ما هو شعر بالحرية اللي بيمشي في الفساد ما هو شعر بالحرية لكن حرية إيه؟ حرية خارجية مع قيود من جوه هو مقيد بالخطية من جوه زي الوجوديين اللي بيقول من الصالح ان الله لا يوجد لكي اوجد انا اتمتع بالحياه كما اريد يفتكر انه بيجد نفسه بهذه الحريه زي الابن الضال اللي موجود في لوقا 15 ايه اللي يخليني اقعد تحت سيطره اب او بيت او قوانين اسره ويديني مصروفي زي العيال ما انا اخد ميراثي من دلوقتي واخد حريتي وامشي منين ما انا عايز وظن انه قد وجد نفسه وافتكر انه بيحب نفسه عشان يمنح نفسه هذه الحريه وكانت النتيجه انه ضيع روحه ومن يحب نفسه يهلكها ظن ان الحريه معناها التسيب والخروج من الحصون التي تحميه الى الفضاء الواسع الذي يهلكه يا ناس فكروا انهم يجدوا نفسهم في هذه الحريه حتى في الحياه الروحيه يقول لك ايه انا هروح على قد اعترافي اعرض عليه الموضوع الفلاني وممكن ما يوافقش ويقول لي لا وابقى انا تعبان من كلمه لا ان مشيت على كيف ابقى خالفته وان مشيت على اللأ بتاعته ابقى تعبان احسن ما اقولوش واخد حريتي احسن ما اقولوش واخد حريتي وناس كتير بالنوع ده يشاور اب اعترافه في الحاجه اللي عارف وافقه على مزاجه والحاجه اللي عارف ان اب اعترافه مش هيحقق له مزاجه ولا حريته ما يقولهاش او يقول ما ادور على اب اعتراف تاني اخد معاه حريتي ما اسيب المرشدين وادور على مرشدين تاني يمشوا لي مزاجي اللي زي ده في الحقيقه بيمشي مزاجه مش بيمشي مشورة روحية لأنه بيختار المشورة اللي على مزاجه بيختار المشورة اللي إيه على مزاجه فكتير ظنوا أنهم حققوا ذواتهم بالحرية وهم أضاعوا نفسهم بالاستخدام السيء للحرية الحرية ما بتضرش لكن الاستخدام السيء للحرية هو اللي بيضر ده الناس سلكوا في حريتهم الفكرية لغاية لما وصلوا إلى الإلحاد إلى الإلحاد وفي ناس حتى جوه الكنيسة جوه الكنيسة وممكن من أعضاء الكنيسة وممكن من قادتها من طوائف متعددة يعطي نفسه حرية في تفسير الكتاب المقدس عشان الكتاب المقدس يمشي على مزاجه على كيف يعني ناس يمشوا بطريقة عقلانية وياخد الكتاب ويفسره حسب عقله فلا هو يخضع للكتاب وإنما يجعل الكتاب يخضع ليه يجعل الكتاب إيه؟ يخضع ليه يخضع لفكره من أجل كده تجدوا طوائف كتيرة في المسيحية وكنائس متعددة بتختلف في العقيدة ليه؟ لأن كل واحد بيعطي نفسه الحرية في تفسير الكتاب حسب مزاجه والأمزجة بتختلف عشان كده تجد عقائد كتير للحرية في التفكير من هنا نجد نوعا آخر يظن ان هو يجد نفسه في المعرفه او حريه المعرفه المعرفه اللي الكتاب قال عليها المعرفه تنفخ يحب ان هو يصبح مرجعا في المعرفه ويقود الناس في المعرفه طب افرض في فكر عادي ماشي وسط الناس يقول لا وانا بتاع الفكر العادي ده انا لازم اجيب فكر جديد يجيب لي شهره اجيب فكر جديد يجيب لي شهره وانفرد بالفكر عشان يقولوا فلان قال ومن هنا ظهرت البدع البدع يسموها كالت البدع دي والهرطقات هيرسز جت منين؟ جت من ان واحد بيبتدع فكره وفكره جديده وغلط ويمشي الناس فيها ويبقى قائد فكري قائد فكري ويظن انه يجد نفسه فلان صاحب الفكره الفلانيه فلان صاحب الراي القائد فلان اللي بيعلم تعليما جديدا وليس مثل سائر الناس المتخلفين ويضيع نفسه من يحب نفسه يهلكها طب ما تتضع يا حبيبي وتمشي على حسب الكنيسة ما بتقول لا وابقى مفكر ازاي وابقى قائد فكر ازاي لازم ياخد حريته يا ناس احبوا فكرهم فضيعوه احبوا نفسهم بالفكر الجديد فوقعوا في البدعه وفي الهرطقة في إنسان يفتكر إنه بيبني نفسه عن طريق الإعجاب بالنفس عن طريق عبادة النفس عبادة النفس يعني نفسه جميلة في عينيه يكون بارا في عيني نفسه وحكيما في عيني نفسي حتى لو كل الناس قالوا رأي يبقى هم الغلط وأنا اللي صح ليه بس عبادة الذات في ناس من علماء النفس يسموها النرجسية واحد بيعبد نفسه بيحب نفسه والذي يحب نفسه بهذا الشكل يبرر نفسه في كل عمل يبرر نفسه في كل خطأ يبقى كل الناس اللي بيقولوا عليه غلطانين يبقى دول ناس بيظلموه ولا يمكن أن يعترف مثل هذا الإنسان بخطأ مستحيل غيره الغلطان وهو صح وإذا وجهت إليه عقوبة يتهم من أعطاه العقوبة بالظلم ليه؟ لأنه هو بار والبار لا يعاقب لا ينظر إلى الذنب اللي ارتكبه انما ينظر الى قسوه الذي عاقبه ناس كتير من النوع ده لا يعترفون بخطأهم واذا عوقبوا يبقى عوقبوا من قساة القلوب ذاته ذاته جميله في عينيه اهو اللي ذاته جميل في عينيه عايز يبص في مرايه باستمرار يقول يا حلاوتك يا فلان يا حلاوتك صحيح مش مش بس مرآة يعني مرآة مادية لا مرآة من مقاييسه هو بقى يبص لنفسه مش الموقف الفلاني كان تمام آخر حلاوة مش الكلمة الفنية كانت عظيمة آخر حكمة مش الموقف الفلاني يا سلام آخر عمق مرآة يبص بيها كده ويحل نفسه وإذا لم يمدحه الناس يمدح هو نفسه ويبقوا الناس الذين لم يمدح لم يمتدحوه دول ناس ما عندهمش نظر دول ناس ايه ما عندهمش نظر مش شايفين الحاجات الحلوه اللي بيعملها هذا الانسان اللي بيجد نفسه عن طريق مدح نفسه قد لا يعجبه ان هو بس نفسه تمتدح احيانا يحب يكون هو الوحيد اللي بيمتدح فاذا مدحه غيره ياخد على خطره اذا ربنا قبل قربان هابيل وذبيحته يبقى يزعل من هابيل ولو يموته طب هو عمل لك حاجه ازاي ربنا يمتدحه حتى كون ان ربنا يمتدحه دي ما تعجبوش مثل هذا الإنسان يفتكر إنه بيبني نفسه ويحقق نفسه عن طريق الشعور بالذات شاعر بنفسه شاعر بكيانه ويمكن يكون هو الوحيد اللي شعر بهذا الكيان لكن هو مبسوط العجيب إن هؤلاء الناس الذين يقعون في حب الذات وفي الشعور بالذات وفي عبادة الذات غالبيتهم يكون ربنا اداهم مواهب معينه فلم يستخدم فلم يستخدموا المواهب للخير انما استخدموا المواهب في مدح انفسهم وبناء انفسهم الشعور بالذات عباده الذات حاجه مش معقوله في انسان يظن انه يبني نفسه عن طريق الانشطه المتعددة يقول لك احنا في عصر التكنولوجيا طب وبعدين انا لازم كمان اكون انسان تكنولوجي يعني ايه انسان تكنولوجي يعني انسان آه بيمشي زي الآلة كده راجل آه لا يهدأ كثير الحركة كثير النشاط يشتغل في كل فرع في كل مجال حركة دائمة دائمة دائمة يظن أن يبني نفسه وربما تكون الحركة الكثيرة عن غير عمق في عمل كتير ومفيش عمق كتير في نشاط كتير ومفيش روحيات وبيفتكر انه بيبني نفسه زي واحد يقول انا عضو في الهيئه دي وعضو في الهيئه دي وعضو في الهيئه دي وعضو في الهيئه دي وبعدين ما فيش أي عمق في أي عمل يعمله ليست الحياة مجرد نشاط وإنسان يظن أن يبني نفسه بالمركز بالشهرة بالغنى بتعظم المعيشة وكل الأمور دي لا توفر إذا أراد الإنسان أن يبني ذاته أو يحقق ذاته لازم يعرف أن التحقيق الحقيقي للذات في مقدار نقاوتها الداخلية وعلاقتها بربنا مش المظاهر الخارجية تعجبني جدا الآية اللي بتقول كل مجد ابنة الملك من داخل كل مجد ابنة الملك من داخل مع انها مشتملة بأطراف موشاة بالذهب ومزينة بأنواع كثيرة لكن المجد الحقيقي من جوه عايز تبني ذاتك مفيش مانع ابني ذاتك من جوه مش من بره شوفوا المسيح بيقول للاب ايه مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم عند ذاتك قيل عن يوحنا المعمدان انه كان عظيما امام الله في لقا واحد في البشاره به عظيم امام الله عايز تبني ذاتك ابنيها من جوه عايز تبني ذاتك ابنيها اولا بنقاوة القلب ابنيها بنقاوة القلب ابنيها بثمار الروح بالمحبة بالفرح بالسلام بالتواضع بال... بالوداعة ابنيها من حيث علاقتها بربنا مش انك انت تحب ذاتك او الناس يحبوك انك انت تحصل على محبة الله نفسه ادي البناء الحقيقي للذات السيد المسيح اعطانا مثلا عجيبا في بناء الذات وهو ايه وهو انكار الذات عايز تبني نفسك انكر ذاتك لكي يظهر الله انكر ذاتك لكي يظهر غيرك اصلب ذاتك لكي تحيا ذاتك في الله لأن طريق الحياة هو الصليب اصلب الجسد مع الأهواء عايز تبني ذاتك اقهر ذاتك اقهر ذاتك اغلب ذاتك لأنك بقهر ذاتك وغلب وغلبتك لذاتك توصل إلى مجد الذات لكن المظاهر الخارجية العظمة اللذة الشهرة الفكر الحرية كل دي أمور برانية كل مجد ابنة الملك من داخل اتبني من جوه عندئذ تجد ذاتك في ربنا وتجد ربنا في ذاتك وتجد هو فيك وانت فيه وتجد ذاتك لها مكان فوق في الأبدية لا تبني ذاتك في العالم الحاضر إنما ابني ذاتك في العالم المقبل زي ما يوسف الصديق كان قاعد يخزن في قمح للفترة الجاية بتاعت المجاعة كذلك انت اخزن دلوقتي للفترة الجاية اللي تقف فيها في يوم الدينونة كما ان العذارى الحكيمات خزنوا زيت لحين مجيء العريس خزن انت زيتا من عمل الروح القدس فيك ادي تبني ذاتك لكن بناء الذات بالهيصة البرانية في العالم العالم الذي يبيد وشهوته معه اسأل نفسك وقول ايه اللي بنيته في نفسي انا لغاية دلوقتي ثمار الروح ايه اللي بنيته محبة ايه اللي خدته من المحبة فرح ايه اللي خدته من الفرح سلام قلبي ايه اللي اخدته منه وداعة إيه اللي أخذتها من الوداعة تواضع إيه اللي أخذته من التواضع لطف إيه اللي أخذته من اللطف أدي الحجارة الحية اللي بتبني بيها نفسك حجر فوق حجر لغاية ما تتبني لفوق نقاوة الفكر نقاوة الحس نقاوة القلب هو ده اللي تبني به ذاتك لكن واحد يقول أنا حققت ذاتي بإني وصلت للمنصب الفلاني إيه يعني منصب الفلاني المنصب الفلاني ده هيدخلك ملكوت السماوات أنا حققت نفسي بكذا وكذا وكذا من أمور العالم الطائف أنا دخلت في مناسبات وغلبت فلان وفلان لازم تعرف إنك تبني ذاتك ليس بأن تنتصر على الناس وإنما بأن تكسب الناس الانتصار على الناس سهل لكن كسب الناس هو اللي عايز مجهود من يحب نفسه يهلكها من يبغض نفسه من اجلي يحفظها لحياه ابديه يبغض نفسه يعني ايه يعني لا تعطي نفسك كل شهواتك لا تعطي نفسك كل رغباتك ما تديش نفسك مزاجها زي ما هي عايزه تمشي تمشي ابغض نفسك نفسك تقول عايزه اقول لها لا انا همسكك كده control تعمل control لنفسك عشان تقدر تمر نكتشف كده اتفضل اتفضل